بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين حللني يا شهوة أخرى من الشهوات الروحية شهوة خلاص النفوس يعني إيه الفكرة الأول ودي هربطها بقى بيونان لأن احنا إيه عاوزين نشبع بالقصة قبل ما ندخل على الصيام عشان نعرف نصلي حلو يعني تبقى فكرة ان نفس ترجع لربنا هي اكتر فكرة شغلاك ومسيطرة على تفكيرك قبل اكلك قبل شربك قبل بيتك قبل فلوسك قبل صحتك تبقى مشغول قوي انه فلان يرجع او فلان يعرف المسيح لو ما يعرفوش خالص انت متخيل ان هي دي الشهوة الاولى في قلب المسيح يعني لو دخلت قلب المسيح هو نفسه في ايه ربنا هو نفسه كل الناس تعرفه ونفسه كل اللي يعرفوه زيكم يبقوا شبهه فلو انت شغال على قولة نفس الناس تعرفه تفرحه لان هو ده اللي نفسه فيه او اشتغلت على نفس اللي يعرفوه يتوبوا او يتقدموا او يبقوا شبهه برضه بتفرحه فشهوة خلاص النفوس زي ما قال الكتاب نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس يعني تصب كل إيمانك في الحتة دي تبقى عايش عشان تجيب ناس لربنا يبقى ده كل اللي بيحركك وبيشغلك زي ما اتقال في آخر دانيال كده الفاهمون يضيئون ضياء الجلد في السماء والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب تصور بقى أنت لما تجيب شخص من من الضلمه للنور حاجه كبيره جدا تستاهل انك تعيش عشانها مش مهم بقى اي انجازات اخرى الانجاز ده بالذات بعمرك كله لانك رجعت نفس لربنا رجعته هو مسيحي الشرير فعدلت طريقه حاجه كبيره قوي او غير مسيحي وعرف المسيح طبعا حاجه كبيره برضه ازمه يونان ان الشهوه دي ما كانتش جوه ف كان ينظر إلى شعب نينوى على أنه جيل شرير وفاسق بينما المسيح جه للجيل الشرير والفاسق عشان كده المسيح قال إيه جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية أصل هما بيقولوا له ما تعمل لنا معجزة أقول لهم أعمل لكم معجزة هو أنتم مش فاهمين أنتم محتاجين إيه معجزة هتفيدكم في إيه أنتم محتاجين فداء محتاجين غفران خطايا محتاجين دم يدفع ثمن لعمايلكم انما لو عملت لكم معجزه تستفيدوا ايه ما هم عمل لهم معجزات وفي الاخر صلبوه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي أولا المسيح ذكر يونان بالخير وقال يونان كان آية يعني بصله بإعجاب أن يونان عمل حاجة كبيرة قوي ونسب ليونان الهربان خلاص شعب مع ان احنا شايفين كلنا دايما ان يونان ايه مقصر يعني بس لمجرد انه اشتغل يوم واحد ولف البلد وابتدى ينادي ربنا ذكر له كأن البلد دي تابت على ايديه ده انت يعني لو عملت مكالمة لواحد تحايله عشان يرجع من ربنا هيفتكرها لك ربنا ولو رجع هيقول لك انت رجعته رجعته يا رب ده انا بالعافية عملت تليفون اقول له مش هتيجي بقى للكنيسة طب ما انت رجعته يعني ربنا نسب توبة نينوى الى يونان اللي في النظر نحن خادم مش امين طب ما دي تدينا رجاء يا جماعة ما هو الفضل طبعا لربنا اللي حرك قلبهم وليهم هم بإرادتهم تابوا واختشوا ويونان كدور يبدو انه دور محدود ده راجل هربان وبالعافية اشتغل له يوم بس اليوم جاب نتيجة يبقى احنا خلينا ننظر الى اي دور بنعمله في خلاص النفوس انها حاجة كبيرة قوي طبعا لو انت ادركت دي بصراحة هتسيب كل اللي في ايديك وتقول انا عاوز اشتغل الشغلة دي انا عاوز اروح اصيد الناس مع المسيح عاوز اروح ارمي البذرة في كل حتة زي الفلاح زي المسيح زي الزارع انا عاوز اللي قال الحسنة دي هسيب اللي قال الفرغة دي وامسك اللؤلؤة دي الكثيرة الثمن اللي هي خلاص العالم كله نمشي في الفكرة في يونان الأول بصوا على مفاجآت في حياتنا غير سار الشيطان بيتفنن انه يعطلنا عن اهم غرض لحياتنا يعني خلينا اقولها لكم كده بالبلدي الراهب شغلته الاساسية ملكوته الداخلي واللي عايش زيك في الدنيا شغلته الأساسية ملكوت الله الخارجي يعني إيه حسب الفكر الرهباني ما في الملكوت له معنيين حتى في علم الآباء يسموه ماكروكوزموس ومايكروكوزموس كوزموس يعني آه عالم ومايكرو غير macro ال micro ده قلبك مش قالها ملكوت الله داخلكم انت نفسك جواك ملكوت عالم ضخم جدا وربنا قال عاوز جوه ده يبقى زي السماء ففي واحد اختار انه يركز هنا بس ده الراهب الاساسي ساب الدنيا كلها عشان ينظف قلبه ويجهز نفسه للسماء احنا اللي عايشين في الدنيا طول النهار بنتعامل مع بشر قلبي بقول له يا رب ملوش حل عندي الحل عندك شوف لك حل انت في جوه دي لكن انت دورك الاساسي ايه ال macro cosmos الناس اللي بتتعامل معاهم كل يوم دول مش ما, ما تتمناش يبقوا معاك في السماء مهما كانت عيوبهم وصفاتهم فانت وجودك في المجتمع رسالتك الوحيدة او دورك الاساسي ملح الارض نور العالم ال macro cosmos الناس اللي حواليك الناس دول مسيحيين ولا غير مسيحيين انت عاوزهم كلهم معاك في السماء مش بيحبهم ربنا مش مات عشانهم مش لا يعرفون يمينهم من شمالهم زي بتوع نينوى فانت نفسك كلهم يعرفوا ربنا اياك تقول ما انا ما اعرفش اتكلم هو نينوى ده كان بيعرف يتكلم ده ما قالش غير جمله وجمله تسد النفس لمؤاخذه تصور ان انت رايح لواحد تقول له ايه على فكره قدامك 40 يوم وهتهلك يعني فاضل تشتمه وهي دي دعوه يعني حد يقبلها ده ما فيهاش اي مبادئ الماركتنج يعني لما تيجي تسوق فكره تقعد تجملها تقعد تسهلها يعني تقول له النتائج اللي هيكسبها هكسب ايه انا ده انت سوتها خالص ومع هذا منه راح وقال كلمتين برضو ربنا اشتغل بيه في حياتنا في بحر هائج بيقول لك بصراحة انت ماشي غلط الهيجان اللي حوالينا من التجارب والمشاكل عارف ليه عشان انت زي يونان هربان مش راضي تركز في الغرض الحقيقي اللي المفروض تعيش له انت بتفرك وعمال تقول اخويا خبطني وفلان زقني وفلان داس لي على طرف وفلان خد حقي يا ابني هو انت عايش عشان الكلام ده انت عايش عشان تكسب ناس يا يونان انت عايش عشان تنام في, في مركب ولا تروح ترشيش تتفسح طبعا لازم البحر يهيك البحر هايج علينا كلنا لانه بيقول رسالة يا ناس انتوا عايشين غلط يا ناس انتوا فاهمين ربنا غلط ما سابكوش في الدنيا تعملوا فلوس ما سابكوش في الدنيا عشان تربوا العيال هيتربوا العيال كويس لا سايبكوا في الدنيا تكسبوا نفوس ليه الهدف ده غايب عنكم ليه يا يونان انت نسيت نفسك نفس الكلام ريح شديدة عمالة ترزع في ودانك الفو ده بيقول لك يا أخي اعرف انت عايش ليه افهم رسالتك ما تضيعش اللي فاضل من عمرك شوف نينوى مين اللي في حياتك اللي ربنا عاوز يكسبهم عن طريقك لأن هو ده غرض وجودك أساسا قبل ما يخلص العمر وتكتشف أنه كان حواليا على الأقل ألف واحد تعاملت معاهم ولا واحد جبته لربنا تبقى طالع كده من الدنيا حطيت الوزنة في منديل وجاي تقول له اهي وزنتك رجعتها لك يقول لك ايها العبد الشرير والكسلان وانا كنت عاوزك تدهاني زي ما اديتها لك انا مديها لك تجيب لي عليها خمسة زيادة ولا تجيب لي عليها شوية طول الوقت احنا مشغولين في نفسنا هنغرق ولا مش هنغرق وفي ناس بتغرق كل يوم لكن انت للأسف اخطيت يعني اناني مخك في دماغ في نفسك بس مشكلتي ولادي فلوسي صحتي يا حبيبي انت مع ربنا مش عاملك عشان تقول نفسي خالص فيونان كان مركز في نفسه يعني انا بحاول اربطها بينا على الاقل احنا مركزين في نفسنا بزيادة المسيحي هو الشخص الوحيد اللي عايش على الارض مش مسموح له يعيش لنفسه مش مسموح له اللي عاوز يمشي ورايا اول حاجة اعملها ايه ينكر نفسه إنما أغلب المسيحيين عايشين لنفسه عايش هو نفسه يعمل إيه يعمل طول الوقت بيفكر في نفسه عشان كده الحقيقة احنا مش بنعمل اللي ربنا عاوزه اللي هو ببساطة تكسب ناس للسما وشغلة سهلة وشغلة جميلة وشغلة مفرحة وعلى حسابها البحر يهدى وعلى حسها كل الدنيا تمشي صح طبعا لما عملوا القرعة يونان بقى أشطر مننا شوية لما عملوا القرعة ورسيت على يونان احنا لما بتحصل مشاكل بنقدر نحملها على كل حد إلا احنا يعني نفضل نقول البلد السبب الوزير السبب الجار السبب مراتي سبب أهلي سبب إنما يونان كان في حتة عدلة كويس بصراحة مليان فضائل يعني أول ما قالوا له إيه الحكاية قال لهم أنا السبب أنا السبب في كل حاجة أنتوا أحسن مني يا بحار أنتوا مش سبب البحر ده هيج بسببي والدنيا ملخبطة بسبب الباقيين لا يعرفون يمينهم من شمالهم جهلة ما يعرفوش بس المسيحيين عارفين عارفين ربنا خلق الناس ليه والشر دخل ازاي ويطلع الشر ازاي المسيحيين معاهم حل لشفاء كل البشر وقافلين عليه مش راضيين يطلعوه تصور انانيتنا ان اسم المسيح اللي بنقوله ده ينقذ ناس من الهلاك الابدي ومخزنينه مش عاوزين نقول للناس على الحاجات دي يونان كان شاطر قال انا السبب وقبل التأديب أرجوك لما تجيلك مشاكل وتأديبات وإحباطات افهم ان ربنا بيعدل مسارك ويقول لك ممكن تركز في هدفي أنا مش هدفك أنت ممكن تعمل اللي نفسي فيه أنا مش اللي نفسك فيه أنت ممكن تعيش للغرض اللي خلقتك ليه مش للغرض اللي أنت اخترته أنت ليه مش أنا اللي عملتك ما تمشي ورايا أنت ماشي وراك ليه فالتأديب اللي حصل لأنونان مع أنه تأديب شديد حوت بس عدله رجعوا تاني شغلتك ايه يا يونان شغلتك ساب ناس صياد ناس شغلتي اجيب ناس لربنا ومع انه عملها من غير نفس برضه نجح طب يبقى بالاولى لو عملتها بنفس ساعات يا احبائي تكون الدنيا عماله تزنق تزنق عشان تصلي ولما تصلي كويس تكتشف شهوه خلاص النفوس اقولها تاني ساعات المشاكل تضيق عليك وتحصرك وكلها فرصه تصلي وبعدين تعلى بالصلاة لغاية ما تصلي جامد كويس قوي وجوه الحوت وسخن وصلى اكتشف أنا غلط طبعا أنا لازم أرجع تاني أركز في المطلوب مني أنا المطلوب مني ببساطة أروح للناس أقول لهم ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب سيمبلي بقى مش لازم بكلام بأي طريقة بس ده اللي يحركني نينوى هم هدف وجودي انت موجود عشان الناس تعرف ربنا اذا فسد الملح ها لا يصلح بعد لشيء يترمي ملوش لازمة بقى يبقى هو اساسا غلط بصوا البحارة حبايبي البحارة دول بصراحة احسن من يونان في اللقطة الاولى البحارة ما يعرفوش حاجة وحوالينا ناس ما بيعرفوش حاجة واخلاقهم عالية مش كده الناس دول ظبطوا يونان اخلاقهم عالية ليه لانه لما الدنيا زنقت قوي قالوا يا رب على قد معلوماتهم مع انهم وثنيين بس قالوا يا رب حتى لو واحد فيهم جاب تمثال ما, ما يعرفش غير كده عن جهل وبعدين لما مش ماشية خالص بقوا يشوفوا فين السبب يونان قال انا السبب الراجل مجرد قال اصل انا هربان من ربنا اللي خلق السماء والارض صدقوا في ناس يا جماعة بتصدق بجملة بتصدق بزقة ده احنا ده احنا مس... بجد ملناش حق صدقوني في ناس بسيطة جدا ممكن تقبل بسهولة انك يبقى شخص فاكره بعيد عن ربنا تيجي تقول له ما تيجي يجي على طول وانت قاعد سنين مش راضي تقول له ما تقول له ده جه على طول بسهوله يونان قال لهم ربنا خلق السماء والأرض قالوا له خلاص أمين يبقى ربنا هو ربنا طب يرضوه ازاي ربنا بتاعك ده احنا ما نعرفش حاجة قال لهم أنا السبب ارموني في البحر دي مش في النص يعني دي هي ايه دي حتة صغر نفس منه شوفوا الأخلاق العالية ما قدروش يرموا في البحر استحرموا صعب عليهم اللي كان سبب موتهم صعب عليهم عشان تعرفوا ان في ناس اقرب لربنا مننا احنا بتوع ربنا اقرب فهو بيقول ارموني في البحر يقولوا لا ما نقدرش حرام نحاول نجدف تاني يمكن نعرف ننقذك طبعا ربنا قال لا نو no. انا مصر قبل ما يرموه في البحر ركعوا وكلموا ربنا الأول مرة يستأذنوا شوفوا البساطة بتاعت الناس ما, ما تحسبش دمه علينا غصب عننا هو قال ده الحل وهو الراجل الكبير بتاعنا دلوقتي هو اللي يعرفك فما تحسبش علينا دم بريء بيقدموا اعتذار بيطلبوا غفران عن جريمة مش هم السبب فيها ده هو اللي كان هيغرقهم كلهم ولما مرموه في البحر أول ما رموه البحر هدي فتأكدوا أكتر إنه فعلا كان هو السبب عملوا ذبيحة لربنا خلاص دول دخلوا السماء كل دول وصلوا يبقى ده يونان من غير قصد خبط في ناس جابهم لربنا لمجرد بس انه وقف يقول انا سبب حته صغيره جواه اونست مع نفسه انا يا جماعه السبب في المشاكل بتاعتكم هذا الصدق وانا ما بشرش ما يعتبرش وعظ ولا بشر لكن مجرد آه ما قدرش يكذب ويغلوش انا سبب بصوا له باعجاب يبقى الهك صح يبقى الهك حلو يبقى احنا طبعا الهكس بتاعنا ده احنا بنضحك على روحنا يبقى الناس ما كانش ليها اهميه تذكر انما الناس دي مهمين عند ربنا قوي في ناس اللي بنقابلهم على الماشي اللي في الشوارع دول دول غاليين على ربنا كل واحد فيهم كلفه دمه في ناس ربنا بيقول لك انا دفعت فيهم كتير قوي انت بتعمل معاهم ايه يا ترى انت دفعت لهم فلوس لغرض شخصي ولا بتعمل رحمة عشان تزقهم عليا آه يونان كان باصص ان كل الناس دي جهلة كل الناس دي قليلة الحقيقة الناس دول طلعوا احسن منك احنا في ناس في السماء هيوبخونا هيوبخونا يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب بنو الملكوت يطرحون خارج جت بقى اللحظة الفاصل يونان شاف الموت بعينيه بقى في لحظة وهم بيرموه في البحر يونان كان متأكد أنه هيموت وبيموت في لحظة وحشة ليه بيموت وهو هربان من ربنا ما صلاش بيموت وهو معاش للهدف اللي لو كان ربنا سابه مات ما كانش اتكتب سفر يونان لأن يونان كان هلك لو كان ربنا سابه حسب رغبته يموت في اللحظة دي هلك خلاص لكن انت فيكوا حد ما حسش في عمره ان الموت قرب منه قوي وبعدين بعد تاني ما اظنش في واحد فيكم ما اختبرش دي في حادثة عربية في مرض في, في مشكلة من ما كلنا ربنا بيدوقنا الخبرة دي انه كان ممكن في فرق ثانية ثانية مش دقيقة كانت تخلص وكانت هيبقى شكلها منطقي على فكرة ما كانتش هتبقى عجبة يعني لا عادي ما كل الناس بتموت يبقى واضح ان احنا كلنا عايشين يعني ايه overtime بقى عايشين آه يعني ايه جميلة من ربنا كده يعني اداك فرصة تاني طب الفرصة التانية دي لحساب مين لحساب نينوى برضه انت يا يونان من غير نينوى zero مالكش اي لازمة عند ربنا مالكش قيمة اللي عملوا اسم يونان في التاريخ مين بتوع نينوى اللي هيعمل لك اسم قدام ربنا في الاخر خدمتك الناس اللي عرفت ربنا على ايديك الناس اللي زقتهم او خدمتهم عشان يقربوا من السماء هم دول اللي هيعملوا لك اسم انت بقى كرامتك فين ولا تفرق شغلتك ايه ولا تسوى فلوسك قد ايه ولا حد هيعرفها كل ده كلام فارغ يونان زي اللي بيقول انا مت ولا ما متش انا مت بس ما متش او مت وصحيت يا ترى هي معجزة ما هي معجزة اه وكلنا عدى علينا معجزات شبيهة النهارده بنقول يا ترى الحوت ده معجزه مش معجزه ما هي مش لازم تتقال عليها معجزه بس هي حاجه مش عاديه وكلنا بيعدي علينا خبرات مش عاديه supernatural ال expected العادي كان غير اللي حصل طب ما هي برضو خبرة تقول انك انت لازم تفهم بقى ربنا اتدخل طبعا بصوا بقى دي الحاجات دي بالسنتي بقى وبالملي بقى والثانية لان لو الحوت ما جاش في نفس اللحظة اللي بيترمي فيها يونان واللي الموج عالي ولقطه لازم يونان خمس دقايق كان هيغرق فهي متظبطه يعني وبعدين الحوت بالحجم ده ما قلبش المركب ازاي برضه ما هي حاجات غريبه وتساؤلات كتيره يعني انظروا الظروف القاسيه بصوا في حياتنا في ظروف قاسيه كتير تبدو قاسيه انما في الاخر ربنا بيستخدمها كلها لما كسبه هو مش انانيه منه لان ده ده الرصيد بتاعك الحقيقي في السماء واحد زي يوسف العفيف اللي اتسجن يوسف ده خد له 15 20 سنة بهدلة شوية عبد يتبهدل وبعدين شوية مسجون وهو ابن ناس وحاجة كويسة طب ليه يا رب بتعمل فيا كده يا ابني ما انت ليك رسالة يا ابني خلينا نظبطك انت هتبقى مخلص العالم اللي زيك يا يوسف مش هيكسب نفر ونفرين اللي زيك هيكسب شعب مصر فسيبني اوضبك براحتي عشان رسالتك انت بالذات كبيرة فلما تلاقي الضغط عليك زيادة اعرف ان رسالتك كبيرة ما تستقلش بيها خليك فاهم ان اللي بيحصل فيك او معاك ده مش ليك بس ده ليك وللي وراك لان الخبرات اللي بتتعرض بيها هتستخدمها في الحاجات الصعبة دي هي فرصة ان الواحد يراجع سؤال مهم انا عايش ليه لو قلت لي عايش عشان اكسب نفوس اقول لك لا فارق بقى مرض ولا مش مرض ولا فارق معاك فلوس ولا لا ولا فارق مظلوم ولا مش مظلوم بولس لما اتسجن نفسيته مرتاح ليه هو انت عايش ليه انا عايش عشان الناس اجيب ناس لربنا طيب متضايق لا متضايق ليه في مساجين في السجن عادي نفس الشغله فاشتغل على اونسيموس طيب انت عايش ليه عايز اجيب ناس طب انت في مركب بتغرق بقالها شهر عادي مش في ناس في المركب شغلتي خلاص تغرق منين ما تغرق مش فارقه فاهمين الفكره ما هو شغلته ناس فيحطوه وسط اي ناس يشتغل طب انت متضايق ان المركب بتغرق مش فارقه انا شغلتي مش انها المركب ما تغرقش انا شغلتي الناس فكسب الناس يدخل السجن متضايق انك مسجون لا مش متضايق شغلتي ناس طب انت انت متضايق عارف ليه عشان شغلتك مش ناس شغلتك انت فلان شغلتك انت مش لا قابل سجن ولا قابل بمركب بتغرق ولا قابل فلوس تقل ولا قابل صحة تتدهور ولا قابل مشكلة في عيالك انت مش مستحمل ولا حاجة لانك لسه ما اكتشفتش انت عايش ليه اللي فهموها بقى وعاشوها مرتاحين بقى عندهمش ازمة ليه خلاص انا عايش للناس فايا كانت الظروف كله ماشي كويس ساعات ربنا يفصلك عن البشر عشان يرجعك للبشر يعني ايه يديك جرعة مكثفة لو ما خدتش خلوة بالذوق هي فيها حوت تاخد لك خلوة إجبارية عشان ترجع تشتغل على الناس تاني طب ما تاخدها بالذوق بصوا بقى أهل نينوى موقف تاني أنا كله عمال أتكلم عن شهوة خلاص النفوس إلى أي مدى يا أحبائي الواحد مدفوع بفكرة أجيب ناس لربنا كل جار مع جيرانه كل قريب مع قرايبه كل أخ مع أخواته كل واحدة عندها شغالة في البيت كل... أنتوا الناس دي شاغلينكم من منظور خلاص النفوس ولا الموضوع ملوش علاقة خالص ازاي هنبقى مسيحيين وبنتعامل مع كل الناس دي ولا واحد فيهم فكرنا نزقه على السماء وبتحكمنا كل العلاقات الإنسانية غير المسيحية ده أخ ده قريب ده صديق ده جار دي شغالة ربنا يبص لك يقول لك وانت مين انت اكيد مش مسيحي لان نفس الاجابة دي بيقولها واحد ملحد انما انت بقى لو واحد بطرس مثلا ولا بولس ده سمكة وده سمكة ده صيدة وده صيدة وده صيدة ده ثروة ده لؤلؤة وده لؤلؤة وده لؤلؤة فانت بغض النظر عن المسميات بالنسبة ليونان أهل نينوى نكرة ناس مش موجودين على الخريطة أنا ما أعرفهمش ولا يمثلوا لي شيء للأسف أغلبنا بنفكر كده أبكرههم مش بحبهم ناس مقرفين ناس مزعجين يا ترى امتى هتشوف ان الناس دول المتعبين دول سر نجاحك في الاخر دول اللي هيرفعوا راسك قدام ربنا لو كان أدرك يونان ان اللي متغاظ منهم وكاره خلاصهم دول اللي هيعملوا له قيمة في السماء ما كانش عمل كده من الأول أحيانا الناس الصعبة اللي في حياتنا لما يتوبوا على أيديكم أو يتغيروا أو يشوفوا المسيح فيكم بيبقوا هم دول أغلى حاجة عملتوها في حياتكم ربنا كمان عشان يحركنا لخلاص النفوس بيحط في حياتنا ناس بتتغير تغييرات جذرية بشكل صريح بتحط قدامك ناس بتتقلب 180 درجة واحد كان بعيد خالص ورجع لربنا واحد كانت الدنيا واخداه خالص وبقى بيحب الخدمة قوي واحد كان متعب جدا وفي المرة تاب وبقى مثالي قبل ما يشوفوا السماء طب ما تفهم ما تفهم ان كل اللي بيعمله ربنا في نفس الاتجاه انت ليه مش راضي تفهم ربنا اشتغل على يونان بدرس البحارة قبل ما يشغلوا على درس نينوى لأن البحارة بالنسبة له برضو دول إيه دول اللي by the way يعني إن هو مش في دماغكم واحد مسافر هشوفكم النهاردة مش هشوفكم بكرة خلاص لا تعنوا لي شيء طلعوا هم دول اللي أنقذوا فابتدى يعرف ينتبه للناس اللي ما كانوش يمثلوا قيمة في حياته لا الناس دول هم دول أهم قيمة في حياتك شاف فيهم خوف مقدس لأن البحارة خافوا من ربنا أكتر من يونان وبرضه يجي لك شاب تائب مثلا كان في المخدرات تقول له مرة شاب بقول له كده وكان ساب المخدرات في أسبوع قال لي ممكن أقضي أسبوع الألم من غير أكل يا ابني أنا ما بعرفش أعمل كده بس ما قدرتش أقول له كده يعني وأنا شايفه بجد صادق قال لي أقل حاجة قدامها لربنا جسدي ده اللي خد مني سنين وصام من حد الزعف بالليل لغاية خميس العهد على المية بس حاجات تفرح ناس سخنة جاية لربنا سخنة اللي كان أول امبارح في, في قضية قضية مخدرات طب هو ربنا بيوريك ده ليه عشان تعرف قيمة وجودك ورسالتك في من ده كتير قوي مستني الزقة بص كمان الناس بتعمل مجهود قد ايه وهي بتقرب من ربنا وانت واخدها على الجاهز انت الكنيسه جنب بيتك والاقبيه عارفها والانجيل فاتحه من زمان وفي الحان عارفها يعني سكتك سهله انت بص ازاي الناس بتعرف تحب بعض بجد واحنا اللي واخدين الروح القدس من صغرنا بناكل في بعض حاجه فضايح انما اهل العالم اللي بيعرفوا المسيح بيعرفوا يعني ايه تحب عدوك يحبه ويسامح اللي يموته ويقدموا مثاليات عالية قوي واحنا عمالين نتفرج كأنها قصص أفلام بصوا الفرق في التفكير ما بين واحد عايش لنفسه وما بين واحد عايش لخلاص النفوس في الوقت اللي هو متغاظ ان نينوى تابوا تصوروا بصوا بقى وصلت لايه اصحاح اربعة ده بقى بجد فضايح أول ما ربنا سامح نينوى الطبيعي كان يونان يعمل حفلة لأنه لو كان تبع السماء السماء تفرح بخاطي واحد يتوب عندك بتاع 120 ألف تايب دي زيطة في السماء مش هتخلص هو النكد كله بقى أول ما سمع إن هم تابوا عمل مناحة وخناقة مع ربنا وقلضم وبوز ويا رب خدني حاجة حاجة غريبة جدا يا طولة بالك يا رب هو أصله لسه البرنامج ما دخلش دماغه إنك أنت عايش عشان يخلصه لا أنا عايش عشان أتضلى أنا عايش عشان اسمي أنا ما ينزلش الأرض ساعات اللي اللي بيضايقنا بيفرح ربنا واللي بيفرحنا بيضايق ربنا بيحصل كده مع ان المفروض روح ربنا فينا فاللي يفرحه يفرحنا لكن احنا مش بنفكر في كده يونان عاتب ربنا على رحمته أنا تاري ربنا كان على لسانه يقول له يا يونان أنت زعلان أن أنا طويل البال قال له أصلك كثير الرحمة أصلك نادم على الشر قال له أنا يعني لولا أن أنا كثير الرحمة كنت أنت مت كنت هلكت أنت أول واحد خدت رحمة مني أنت أول واحد اتمتع بصبري مستكتروا ليه على الناس يا أخي أنت ليه الناس مش راضيين يدخلوا دماغك أبدا أنت مستكتر عليا أسمع لصلاة واحد غلبان لسه بيتعرف على المسيح ما تسيبني أستعم أقبله حتى لو كان أذاك في يوم من الأيام ربنا حتى اليقطينة والدودة بيشغلهم لحساب الخلاص حاجات صغيرة تافهة ربنا بيحطها في قصة خلاص البشر كل حاجة بتحصل حوالينا عشان الناس ترجع لربنا يقطينة تطلع فوق الدماغ ضليلة جميلة تروقك وبعدين الدودة تاكلها عشان الدرس ايه الدرس أنت أشفقت على يقطين بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة الذين لا يعرفون منهم من شمالهم يبقى ربنا حتى الأمور الصغيرة جدا بيتحرك فيها لغرض واحد بس طب ما تفهم بقى يبقى أنت عايش عشان الغرض ده ساعات احنا بنبقى من النوع بتاع يونان ده ميزة يونان على فكرة انه شخصية قريبة لينا جدا في كل العيوب البشرية الممكنة في الخدام والحمد لله يهرب يقفش يتربس ينام يكسل ينتحر يكلضم مرة يصلي عدل مرات ما يصليش خالص يدخل الخدمة يكروت يعني كأنه أنبا برام يعني مش أنبا برام قديس يعني خدام أنبا برام نسخة من اللي احنا ايه عايشين فيه على طول المشكلة مش بره عمر ما كانت المشكلة في الناس ما واحد بس يفكر بطريقة صح زي ما المسيح عاوز يفكر بيبقى عجبة بيبقى مجنون بيبقى مش طبيعي أحبائي خلينا نراجع تاني بص نفسي النهاردة كده أو بكرة في القداس تستعرض كل الناس اللي اتعاملت معاهم في حياتك وتشوف كم واحد فيهم رميت له أي رسالة أو زقته أي زقة على ربنا وفي رأيي هتكتشف أنه أكتر من تلات أرباع الناس اللي في حياتك لا زقته زقة ولا رمت له رسالة هتبقى حاجة مخجلة أمال أنت ملح إزاي ونور إزاي في حاجات كتيرة لازم نتوب عليها فرص كتيرة قوي راحت علينا طب خلينا نلحق اللي جاي ما تتعاملش مع أي شخص إلا من منظور عاوز أجيبك لربنا مفيش منظور تاني غير كده مش فرقش معايا تستغلني ما يفرقش معايا البيزنس كله بس يفرق معايا انت المسيح كان يهوذا بيسرقه بس كل اللي شاغل المسيح يهوذا ما يهلكش ما عندوش مشكلة حتى لو اتسرق طب احنا بنعرف نتعامل كده لإلهنا كل مجد وكرم